أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان حكاية النهاردة هنقرأ عنها في كلمة الله وبالتحديد في كتاب الخروج الفصل الأول والفصل الثاني وكمان بنقرأ عنها في سفر العدد فصل 26 ورسالة العبرانيين فصل 11 بطلة حكايتنا اسمها يوكابد كانت مرات واحد اسمه عمرام وهما الاتنين كانوا من عشيرة لاوي يكابد من صغرها بنت تقية بتحب ربنا وبتخافه يكابد اتولدت في وقت كان كل شعب بني إسرائيل عبيد في أرض مصر اللي كان بيحكمها في الوقت ده فرعون مجنون شوية يكابد ولدت طفلها في وقت خطر لأن فرعون كان أصدر أمر بقتل كل الصبيان اللي بيتولدوا من شعب بني إسرائيل فرعون كان خايف إن شعب بني إسرائيل يزيد عددهم في مصر ويبقوا أكتر وأقوى من المصريين ويستولوا على مصر عشان كده أصدر أمره القاسي والغريب بقتلهم يكابد عملت المستحيل علشان تحمي ابنها والسؤال هنا يا ترى يكابد كانت عارفة إن الطفل موسى ابنها هيكبر ويكون النبي العظيم اللي هينقذ شعبه من العبودية في أرض مصر ولا كانت بتتصرف زي أي أم عايزة تنقذ ضناها يمكن كانوا الإجابتين مع بعض حكايتنا حكاية حقيقية وأبطالها حقيقيين عاشوا أيام زمان أضفنا ليها شوية مشاعر وأفكار وتفاصيل عشان تساعدنا نتعرف على الست العظيمة يكابد أم النبي موسى وهي بنفسها اللي هتحكي لنا حكايتها تعالوا نسمعها في شاهد عيان
اوهد يا اوهد روح ليوكابد وقول لها اللي بيحصل قول لها لازم ترجع لبيت ابوها وانا هحصلها لما اقدر روح بسرعه يا اوهد اوهد حاضر ما تتاخرش روح على البيت على طول حاضر يا عمران هروح اقول لها على طول دلوقتي خلي بالك من نفسك يا عمران
يلا معانا اتحرك اتحرك انت وهو كل رجالة المنطقة هيشتغلوا بالسخرة لغاية لما السور يخلص ولازم الشغل يخلص قبل موسم الفيضان الوقت ضيق قسموا نفسكم وقفوا صفوف لازم نبدأ نتحرك بسرعة النهاردة
يا رب ده ظلم
أوهد ادخل بسرعة قبل ما يغمى عليك هجيب لك مية تشرب شكلك تعبان قوي أيوة.
اتفضل اقعد وخد نفسك قول لي ايه اللي جابك دلوقتي بالحالة الصعبة اللي انت فيها دي ايوه عمران جوزك ماله اخدوه رجاله فرعون خدوه علشان يشتغل بالسخره هو وكل رجاله المنطقه وبعدين وهو اللي قال لي أبلغك إنك تروحي بيت أبوكي وهو أول ما يقدر يجيلك هيجيلك على هناك يا لهوي يا لهوي ايه اللي انت بتقوله آه، لا لا لا خد نفسك واشرب كوباية مية وفهمني
أخدوا كل الرجالة ما فضلش ولا واحد وهيفضلوا هناك لغاية موسم الفيضان بعد كده يقدروا يرجعوا لبيوتهم زي ما العسكر قالوا عمرام طلب مني اني ابلغك باللي حصل الموضوع كله حصل يا فجأة لهوي يا لهوي محدش لحق يستعد آه آه العساكر العساكر العساكر جم وخدوا الرجالة ومشوا
طيب يا اخويا يا لهوي يا لهوي آه قلت بينا يا رب استنى استنى يا اخويا خد نفسك ده انت جيت جري على نفس واحد كتر خيرك يا بنتي ما انا خلاص عجزت ورجليا ما بقتش بتشيلني زي زمان اه خلاص يا بنتي خلاص يلا سلام سلام يا بنتي سلام
يا مريم يا هارون تعالوا بسرعه
أمي مال لونك مخطوف كده ليه؟ إيه اللي حصل؟ إيه يا ماما؟ هنروح فين؟ جرى إيه؟
لموا حاجتكم يا ولاد وساعدوني نلم حاجة البيت أبوكي هيغيب عن البيت شهور مش عارفة قد إيه العساكر خدوه يشتغل بالسخرة هو وكل الرجالة وبعت لنا يبلغنا نروح بيت جدك هنفضل هناك لغاية ما يرجع أمي طيب لو لو مرجعش ربنا يدبرها يا ابني وجدك أهو معانا اسمي يكابد أنا أم مريم وهارون وموسى زي كل شعبنا وعيلتي وعيالي بنعبد إله بني إسرائيل إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من ساعة ما عينهم فتحت على الدنيا وأنا بغني لهم أغاني شعبنا وأحكي لهم قصصنا القديمة وأصلي قدامهم طول الوقت الله الواحد اللي بتكلم عنه هو رب الخليقة كلها وخالق كل شيء وولادي من صغرهم ما يعرفوش إله تاني غيره العيشة في بلد وثنية تحت حكم المصريين مش معناه إن شعبنا ممكن يفرط في إيمانه أو يعبد إله تاني مزيف أو يسجد لأي صنم إنسان شعبنا كله اتعلم يتمسك بعبادته لله حتى في الأوقات الصعبة والأيام دي كانت فعلا أيام صعبة جدا الناس كانت هتتجنن من القلق والخوف اللي كنا عايشين فيه وفرعون مصر المفتري ادى أوامر إن كل عيال شعب بني إسرائيل الصبيان يترموا في نهر النيل أول ما يتولدوا أنا سمعت بوداني النسوان جيراننا وهي بتصرخ لما عيالهم اتاخدوا منهم عشان يترموا في النيل دقت الذل والمرار مع شعبي على يد الفرعون الظالم وعلشان كده لما عرفت إن أنا حامل بقيت أصلي عشان ربنا يرزقني ببنت مفيش أي واحدة في شعب بني إسرائيل في الوقت ده كانت عايزة تجيب صبيان لازم يكون عندنا شجاعة إلهنا هيهتم بينا لازم نتحرك زي ما أبوكوا قال أنا هبيع شوية معيز من اللي عندنا واشتري بتمنهم حمار وبعد كده نسافر لشعبنا في الشمال طب إحنا هنرجع هنا تاني يا ماما ده بيتنا وكل أصحابنا هنا أرجوكي قولي إن إحنا هنرجع هنا تاني هارون انت كبرت ولازم تتصرف زي الرجالة وتشيل الحمل معايا يا ابني مريم انت الكبيرة يا حبيبتي لازم تساعديني في كل حاجة هعملها وانت عارفة ان انا حبلة وتعبانة يا بنتي حبايبي هتكبروا قبل الأوان وتشيلوا الهم بدري معلش ربنا مش هيسيبنا ويدبر كل أمورنا ما تخافوش حاضر يا أمي هتشوفي إزاي هساعدك هعمل أي حاجة أنت عايزاها
بصوا يا ولاد احنا بإذن ربنا نعدي الوقت الصعب ده وربنا هيقوينا ها الله هيدبر أمورنا كلها وعمره ما هيسيبنا واللي مشي معانا كل الوقت اللي فات هيكمل معانا وما يحوجناش لحد آه. صحيح أبوكوا مش موجود بس ربنا هو أبونا أنا عندي إيمان وثقة فيه وانتوا إحنا كمان يا ماما
يا حبايبي الظروف الصعبة اللي شعبنا كان بيمر بيها في مصر خلتنا احنا الستات زي الرجالة شداد ونشيل المسؤولية وأنا كمان ربنا كان مديني قوة وقلب جامد يقدر يتحمل بدينا رحلتنا لبيت أهلي بس أنا كنت في التاسع ومش قادرة أمشي ولما جه الليل كنا قطعنا نص المسافة ربنا وفقنا ولقينا بيت قديم ومهجور نبيت فيه المكان كان على تل عالي عن الطريق وبسبب الشغل المتعب اللي اشتغلته والمشي كتير حسيت بتعب الولادة بدري مسكت في ايد بنتي مريم وفضلت اقول لها تعمل ايه ربنا قوانا واداني ولد ما كنتش عارفه اضحك ولا ابكي ازاي ربنا يديني ابن ولد رغم اني طلبت منه من كل قلبي انه يديني بنت في اليوم التاني رضعته وقعدت طول الوقت بصاله وانا ببكي وصليت وقتها الالهي انه يدلني على طريقه احميه بيها الشمس طلعت وغابت وانا مش عارفه اوامر الملك ان احنا نسلم عيالنا الصبيان عشان يترموا في النهر ازاي بس ازاي لا يمكن ده يحصل ابدا ما اقدرش ده ضنايا من لحمي ودمي ده انا موت نفسي ولا اذيهوش يا رب يا رب آه. فاتت ايام واسابيع وفضلنا قاعدين في نفس المكان ما رحناش لبيت ابويا ولا رجعنا لبيتنا كل يوم كان بيمر كانت حيرتي بتزيد صليت وما حصلش اي استجابه لصلاتي الوقت ما كانش في صالحي ابدا وانا كنت عاجزه عن التصرف او الحركه او اني اخد قرار ولادي ترجوني اننا نرجع لبيتنا او نروح لبيت جدهم لكن كنت عارفه انه لو رحنا هنا ولا هنا ده معناه ان الولد هيروح مني ادخلي بسرعة خليكي مع أخوك الصغير حاولي تخليه يفضل هادي حاضر يا ماما
انت يا ست انت ساكنه هنا جوزك فين أيوة أيوة أنا ساكنة هنا يا أخويا لغاية ما جوزي يرجع من شغله أصله بيشتغل في عميل الطوب عايز تعرف انا عندي ايه انا عندي اسكت خالص خش جوه يا قليل الرباية ها، ما تتكلمش مع الكبار معلش سامحه أصله عيل صغير الاسد اسمع اقول لك ايه بنتك فاكره ان صوتها حلو وبتعرف تغني لكن صوتها ده يصح الميتين ما تربي عيالك عدل يا ست انت هي تربيه الحريم دي هتنفع
معلش صوتها عالي شوية عيلة حابة أقول لها تخلي بالها سر يلا قدامنا رحله طويله اتحركوا اسمح ويسيبني عليك ضحك الاسد بحكايه عليا هزيت الغابه مريم مريم إيه اللي انت بتعمليه ده أخويا كان بيعيط حاولت أداري على صوته بأي أغنية افتكرتها ما كنتش عارفة أعمل إيه غير كده طيب يا حبيبتي شاطرة شاطرة نجيتي أخوكي من إيد العساكر وانت قلت لك مئة مرة إياك تحكي مع أي حد عن أخوك
خلاص خلاص ما تعيطش بس ما تعملش كده تاني انا كنت عايز اوريه الضفدع بتاعي
تعال نشوف سبت صغير ونحطه فيه وندور على ضفدع تاني علشان يبقوا اصحاب ويلعبوا مع بعض تعالى تعالى بس
معلش يا هارون ما تزعلش يا ولدي أنا اتفزعت افتكرتك هتقول لهم على أخوك الصغير طب وهنعمل ايه يما دلوقتي مش هنقدر نفضل مخبيينه كده كتير بابا هيرجع امتى وبعدين ابويا هيلاقينا ازاي دلوقتي وهيعرف منين مكان البيت ده انا خايفه يا ماما ما تخافوش ما تخافوش يا ولادي ازاي كنت اقدر ارد على اسئله مريم وانا نفسي ما كانش عندي اي اجابات كل يوم كنت بصلي وبطلب من ربنا انه يساعدني لكن اليوم كان بينتهي والليل يجي علينا واروح انام من غير ما اي حاجه تحصل
بابا بابا احنا هنا هنا فوق التله بابا ازاي لقيتنا بابا.
وحشتنا قوي ولادي حبايبي ولادي ازيكم يا حبايبي ازيكم وحشتوني عايزة اطلع فوق وحشتوني كتافك ماما ماما بابا هنا بابا هنا
لما عمرام سمع اللي حصل اتفزع كان قلقان قوي على اللي انا عملته اني خبيت على الولد كان شايف ان وجوده هيخلينا كلنا في خطر ممكن عساكر الملك يموتونا كلنا او يموتوا عيالنا التانيين بسبب اننا خلينا الولد وكان بين نارين زيي مريم وهارون سمعوا الكلام ده وابتدوا يبكوا واترعبوا فرحتنا برجوع عمرام راحت بعد ما اتكلمنا وقعدنا شايلين الهم نعمل ايه ونروح فين وفضلنا على الحال ده كام يوم لا عارفة انام ولا اقوم ولا اكل ولا اشرب ودمعتي على خدي وطول الوقت وانا بدعي واقول يا رب ملناش غيرك انت تنجينا وتنجدنا يا رب
يكابد يكابد الولد ده فيه حاجة غريبة مش عارف ايه هي بالظبط زي ما يكون كده شيء لله انا عرفت دلوقتي ليه قلبك ما طوعكيش انك تأذيه ربنا هو اللي ارشدك للمخبأ ده كان عايز يبعدك عن كل اصحابنا وحتى عن كل قرايبنا عشان يحمي الولد والله برضه هو اللي بعت مريم وهارون جنب الطريق عشان يشوفوني وانا مسافر لقرايبي شايفه يا يكابد الله كان ماشي معاكي طول الوقت وهو اللي حافظ عليكم كلكم مش كده
استمر الحال فترة على الوضع ده عندنا صبي ومخبيينه من عساكر الملك ولا حد عارف بيه لكن القلق والخوف كان بياكلنا كل يوم ولما الولد بقى عمره ثلاث شهور ما بقيناش عارفين نخبيه ولا نداري على صوته كلنا حبيناه وتعلقنا بيه لكن كان لازم يكون في حل تاني
ايه السله اللي بتعمليها دي يا ماما ليه بتعملي واحده جديده ما احنا عندنا كتير هتبيعيها ولا هتديها لحد مالك يا مريم أسئلتك كتير النهاردة أنا وأبوك اتفقنا إن إحنا هنحط الطفل في النيل زي ما أمر فرعون لكن مش عشان لا يا امي ارجوكي بلاش مش هقدر اشوفه بيموت قدامي انا هاخد هارون ونروح السوق وانتي بقى اعملي اللي عايزه تعمليه يا بنتي يا بنتي اسمعي أنا عايزاكي تاخدي بالك من السلة اللي هحط فيها أخوكي وإحنا علينا الدعاء والصلاة إن ربنا يتولاه وياخد باله منه ويبعت له حد قلبه طيب يلاقيه ويحن عليه ازيكم انتوا بتتودودوا وبتقولوا ايه ها أنت ليه سبت الولد؟ العساكر رايحة جاية على الطريق انا هرجع له بسرعه وهاخد بالي منه
ما ينفعش نسيبه لوحده ولا عينك تغيب من عليه يا عمرام الولد كان نايم يا يكابد وهارون كمان كان نايم جنبه يكابد انا عارف القلق اللي جواكي وانا كمان خايف وقلقان لكن اقول لك ايه ربنا موجود يا يكابد مش هيسيبنا ولا يتخلى عنا
أنا بعترف إني كنت خلاص قربت أتجنن الضغط اللي كان زيادة عليا وعلى أعصابي هو اللي خلاني أتصرف مع أولادي وجوزي بطريقة عذبتني وعذبتهم هم كمان لكن الله ادانا سكينة واطمئنان في قلوبنا رغم إننا ما كناش عارفين مصير الولد إيه لكن كنا متكلين على الله الولد كان حلو وزي القمر لو أي حد من المصريين لقاه هيحبه ومش هيجيله قلب يسيبه يموت حطيت الولد في السلة اللي كنت عاملاها له ومغطياها بالزفت عشان تحميه من المية وغطيتها وسبتها على وش المية وقلت لمريم بنتي خليكي هنا يا بنتي وخلي عينك عليه وأنا وأبوه مشينا شوية لقدام ما كنتش قادرة أمشي والقلق والخوف واكلني قعدنا تحت شجرة ندعي ربنا يعمل معانا معجزة وينجدنا شوية ولقينا هيصة وزيطة وجواري وخدم أتاري الأميرة بنت فرعون ملك مصر نازلة النهاردة النيل تستحمى يا ترى الست الوثنية اللي عايشة على عبادة إله النهر والتماسيح المقدسة هي اللي هتنقذ حياة ابني؟
يا إلهي الحي الأزلي أنا بتوكل عليك أنت اللي عالم الأحوال ودارب حرقة قلوبنا على ابننا أنت اللي حافظت عليه لغاية النهاردة عبدك عبدك ما بين إيديك أنت اللي تقدر تنجيه وتحافظ عليه يا رب يا رب
يا رب استر استر يا رب استر على الولد ومريم اجبر بخاطرنا يا رب
يا إله النهر يا إله الحياة اسمع صلاتي بصوا بصوا هناك في حاجة غريبة في المية الله دي شكلها كده سلة أجيبها لك يا مولاتي روحي هاتيها يمكن إله النهر افتحوها نشوف ايه اللي جواها ده عيل من عيال العبرانيين ده عايش شكله جميل قوي ورقيق جدا قمر يا مولاتي قمر عامل زي الملايكة الله وده ايه اللي جابه هنا ده
لو سمحتي لي يا مولاتي انا ممكن لو سمحتي لي يعني اجيب لك واحده ترضعه من ستات العبرانيين علشان شكله جعان قوي أيوة روحي بسرعة عمال يعيط وعاوز حد يرضعه ما تخافش بس بس بس معلش معلش بس ما تخافش
امي تعالي بسرعه الاميره لقيت اخويا في النهر وعايزه واحده ترضعه
مش عارفة ازاي وقفت قدام الأميرة مستنية أسمع أوامرها الله وحده هو اللي قدر يثبت رجليا اللي كانت بتترعش ولما اديتني ابني وقربته من صدري جزيت على اسناني بكل قوتي عشان احبس دموعي وبعد ما رضع ابني وشبع لقيته بص ناحية الأميرة وضحك لها ومدت الأميرة ايديها ومسحت بايديها كده على خده عينيا جت في عينيها والفرحة ملت قلبي الفرحة كانت هتنط من عينيا مش عارفة شفت في عينيها زي ما تكون فهمت كل حاجة قلبي وقف واتسمرت في مكاني لقيتها قالت احنا نسميه موسى آه هديت شوية وزي ما تكون روحي رجعت لي تاني ووعدتها اني هاخد بالي من العيل كأنه ابني بالظبط لحد ما يتفطم ورجعه لها على القصر فابتسمت لي الأميرة ابتسامة حلوة حسيت منها كأنها عارفة أنا مين وسابت الأميرة الطفل معايا ومشيت راحت القصر
أم موسى اللي ولدته كانت من العبيد أما أمه اللي اتبنته وربته وعلمته كانت أميرة والله استخدمهم هما الاتنين في حياة موسى عشان يجهزوا لمهمة إنقاذ شعب بني إسرائيل من العبودية في أرض مصر بطريقة ما كانش حد يقدر يتخيلها أو يفكر فيها ده الوقت اللي محتاجين نفتح فيه قلوبنا لكلام ربنا نفس الإله اللي سخر كل الظروف في حياة موسى النبي نفس الإله اللي برحمته أشفق على شعب بني إسرائيل وسمع لصراخهم ونظر لذلهم وأرسل ليهم النبي موسى قائد ومنقذ هو إلهك إلهك اللي بيحبك وبيهتم بيك وبيشفق عليك انت غالي ومهم جدا عند ربنا وهو عايز يقرب منك ويقربك ليه ويكون ليك زي الأب والصديق والرفيق اسمع وأنا بدعي ربنا الدعاء دوا ولما أخلص دعاية هقوله مرة تانية عشان تكرروا ورايا لو تحب إلهي العظيم أشكرك لأجل محبتك الكبيرة واهتمامك بيا اللي خلاك تبعت يسوع المسيح عشان يموت لأجلي على الصليب وياخد بنفسه الجزاء والعقاب اللي كان لازم أنا أتحمله بسبب ذنوبي وخطاياي سامحني يا رب على كل مرة اتجاهلت كلامك ووصاياك وبعدت عنك وعملت أمور تغضبك اقبل توبتي ورجوعي إليك واديني القوة عشان في طاعتك ومخافتك أعيش باقي عمري آمين كرر الدعاء معايا إلهي العظيم أشكرك لأجل محبتك الكبيرة واهتمامك بيا اللي خلاك تبعت يسوع المسيح عشان يموت لأجلي على الصليب وياخد بنفسه الجزاء والعقاب اللي كان لازم أنا أتحمله بسبب ذنوبي وخطاياي سامحني يا رب على كل مرة اتجاهلت كلامك ووصاياك وبعدت عنك وعملت أمور تغضبك اقبل توبتي ورجوعي إليك واديني القوة عشان أعيش في طاعتك ومخافتك باقي أيام عمري آمين